وتمتع في أرقاننا اقرأ وارتق بالقرآن
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ويقول صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولله در القائل تجويدك القرآن حتم واجب إن لم تجوده فأنت مذنب لأن ربي كلف الإنسان به فقال رتل القرآن وهو أن تعطي كل حرف ما يستحقه بكل لطف وهو يزيد القارئين حسنا ولا يعود اللسان اللحنا وما له ضبط سوى التكرار بالفم واستماعه من قاري وجود القرآن بالترتيل والحدر والتدوير يا قليلي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اقرأ وارتقي تعالوا سويا نتابع الفقرة الأولى الفقرة الأولى تحت عنوان أحكام الميم الساكنة وزي ما احنا شايفين مع بعض أن هنتعرف سويا على أحكام الميم الساكنة من خلال ثلاثة أحكام الإخفاء الشفوي إدغام المتماثلين الصغير الإظهار الشفوي الإخفاء الشفوي الحكم اللي هناخده النهاردة الإخفاء الشفوي زي ما احنا ملاحظين مع بعضنا إن الميم زي ما احنا شايفين كده ما عليهاش حاجة وراه حرف الباء تاني الميم ما عليهاش حاجة واللي وراه حرف مين الباء قال تعالى قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات رسلكم بالبينات خدتوا بالكم تلاوة النهاردة رسلكم بالبينات يبقى النهاردة هناخد أو خدنا حكم الإخفاء الشفوي طيب حاجة مهمة عايز أكد عليها زي ما احنا شفنا مع بعض الإخفاء الشفوي لماذا سمي بالإخفاء الشفوي لماذا سمي بهذا الاسم أول حاجة سمي بالإخفاء الشفوي بالإخفاء لإخفاء الميم عند الباء لأن الميم الساكنة أخفيت عند حرف الباء طيب بس في جزئية صغيرة هل إخفاء هل إخفاء الشفوي للميم إخفاء جسم الحرف كلية زي ما احنا شايفين كده مع بعضنا هل إخفاء الميم عند الباء زي ما احنا ملاحظين مع بعضنا دلوقتي هل إخفاء حرف الميم اللي باللون اللي قدامنا دوت هل إخفاء كامل أم له جزء أم له جزء لما أجي أقول مثلا الآية اللي قدامنا حتى حاطين خط تحت خلي بالكم ملاحظوا معايا حاطين خط تحت المثال رسلكم بالبينات هل أنا قلت رسلكم وجزت على شفايفي ولا أنا فتحت شفايفي وقلت رسلكم فضاعت صفة وبهاء الميم لا أنا قربت الشفتين ومستهم يبقى إذا جسم الحرف باخد جزء باخد بعض من جسم الايه الحرف يبقى سمي بالإخفاء لأن أنا بخفي الميم عند حرف الباء اللي قدامنا الأمر الآخر سمي بالشفوي لخروج الميم والباء من الشفتين الميم والباء تخرج منين من الشفتين طب عايزين نتأكد قولوا أم ها استخدمت الشفة ولا لا قولوا أب استخدمت الشفة ولا لا يبقى بخفي حرف شفوي عند حرف شفوي آخر لذلك سمي بالإخفاء الشفوي أمر آخر عشان نحطه في الحصالة مع بعضنا حرف الباء لو نتذكر سويا جاتنا قبل كده في حكم سابق الحكم بتاع الحلقة اللي فاتت حكم الإقلاب يبقى إذن الباء صار حرفا مشتركا بين حكم الإقلاب وبين حكم الإيه؟ الإخفاء الشفوي يبقى حرف الباء بقى عامل مشترك زي ما الجماعة بتوع الرياضيات بيقولوا حرف الباء عامل مشترك بين الإقلاب وبين الإخفاء الإيه؟ الشفوي لكن السؤال دلوقتي السؤال ما هو الفرق بين الإخفاء الشفوي والإقلاب سؤال بيطرح نفسه ممكن حد يقوله دلوقتي ممكن حد يسأله في الاتصالات الإقلاب والإخفاء الشفوي بينهما عدة أوجه أو عدة فروق أولى هذه الفروق أن الإقلاب من أحكام النون الساكنة والتنوين الإخفاء الشفوي من أحكام الميم الساكنة ده تحت مسمى الحكم صح ولا لا أنا ما قلتش حاجة جديدة الإقلاب من النون الساكنة والتنوين والإخفاء الشفوي من أحكام الميم الساكنة الأمر الآخر الأمر الآخر أن الإخفاء الشفوي من كلمتين الإخفاء الشفوي من كلمتين زي رسلكم بالبينات اللي احنا شفناها من كلمتين من كلمتين إنما الإقلاب من كلمة ومن كلمتين يعني لما أجي أبص على الإقلاب وأجي أقول أنبئوني كلمة ولا كلمتين كلمة طب لما أجي أقول من بعد كلمة ولا كلمتين من بعد كلمتين إذا إذا أوجه الفرق أخرى أن الإقلاب من كلمة ومن كلمتين إنما الإخفاء الشفوي فهو من كلمتين الأمر الثالث الأمر الثالث في أوجه الاختلاف أن حرف الإقلاب اللي هو محول من النون الساكنة والتنوين احنا مش قلنا ان الاصل عندي نون ساكنة وتنوين اتحولوا او اتقلبوا الميم هل هذه الميم اصلية ام زائدة الكلام ده انا قايله الحلقة اللي فاتت طبعا الميم زائدة بدليل انت لما قلت من بعد لو قلت على من هتقف تقول مم ولا ترجع لأصلها من من إذا هذا الحرف اللي هو حرف الإقلاب اللي هو الميم زائد إنما في الإخفاء الشفوي في الإخفاء الشفوي الميم أصلية يبقى دي عدة أوجه أو عدة اختلافات بين الإقلاب والإخفاء الشفوي يا رب يكون الحكم إيه واضح تعالوا بقى نروح سويا للفقرة التالية وهي فقرة شيخنا الجليل الشيخ محمود خليل الحصري ونسمع ما تيسر من آي الذكر الحكيم من سورة غافر بسم الله الرحمن الرحيم فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأمر تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار
عدنا إليكم بعد سماع فقرة شيخنا الجليل الشيخ محمود خليل الحصري وما تيسر من آية ذكر الحكيم من سورة غافر تعالوا بقى نسمع سويا الآيات مع بعضنا زي ما عودناكم اسمعوها مني إن شاء الله ثم بعد ذلك أسعد بتلقي اتصالاتكم إن شاء ربي تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار بارك الله فيكم دي كانت تلاوة اليوم هعلق بقى كده آه، لحين تلقي الاتصالات إن شاء الله آه، عندنا آه، الم... طيب معنا الاتصال الأول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحاج ام ابراهيم اتفضلي يا حاجة اقرا اتفضلي شكرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوقاه الله سيئات ما مكروه وحاق بآل فرعون سوء العذاب تاني كده وحاق بآل فرعون أي ف- فوقاه الله سيئات ما مكروا بس عايزك يا حاجة أم إبراهيم أيوه أنا عايزك تنتبهي للتشكيل أهم شيء حاضر فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب العذاب العذاب لا بيني الناس- القلقلة ن- نعم أو- يا حاجة أم إبراهيم نعم قولي معايا كده أبا أيوه قول- أنت سامعاني بقول إيه أيوه قولي أبا أبا العذاب العذاب أيوة كده النار يعرضون عليها غدوا وعشيا لا فين الغنة غدوا لا يا.
هي الغنة في الواو ولا مع التنوين لا مع التنوين يبقى غدوا وعشيا غدوا وعشيا مم.
ويوم تقوم الساعة ادخلوا أدخلوا أدخلوا أدخلوا أدخ- كسر الخاء.
أدخلوا أيوة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب الله يكرمك يا حمد أم إبراهيم وإذ جزاك الله تح- خيرا نعم بقول لك جزاك الله خيرا جزانا أحسنت وإياكم الله يكرمك معنا محمد السلام عليكم يا محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا محمد أقرأ برواية أم بحفص لا اقرأ بحفص احنا عايزين الناس تتعلم ماشي أقرأ من أين وإذ يتحاجون ماشي إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء لله الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب بارك الله فيك يا محمد أحسنت معنا أخونا محمد من المغرب السلام عليكم يا محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف تفضل يا حالك شيخ محمد.
محمد نعم سأقرأ برواية حفص إن شاء الله هذه المرة تفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم ال- ويوم يقوم الأشهاد أنت هتقرأ حفص ولا ورش
نعم نعم حاضر إن شاء الله والذين آمنوا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ها فخم الرأي يا يوم محمد لا... نعم نعم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار لا الدار لأن مش هيقللها نعم يلا ولهم سوء ولهم اللعنة ولهم سوء الدار أحسنت يا محمد بارك الله فيك وفيكم بارك الله الله إن شاء الله يكرمك. معنا الحاجة سناء السلام عليكم يا حاجة سناء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حي الله أهل القرآن آمين.
ورتب ألسنتكم بتلاوته وجعلنا من أهل اقرأ وارتقي وادفع يا شيخ محمد اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوقاه الله سيئات ما مكروه وحاق بآل فرعون سوء العذاب بس ليا ملاحظة يا حاجة سناء ماشي اتفضل يا شيخ محمد وحاء الألف زيادة شوية اه طولتها شويه اه عايزين نظبطها اتنين بس ماشي وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخ... ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد الع... أد- أدخلوا آل فرعون أشد تاني العذاب كده ويوم تقوم الساعة
ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول فيقول فيقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا تكبروا آه ممدودة صح فيقول الضعفاء تاني.
للذي للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار بارك الله فيك يا حاجة سناء رشيد الله يكرمك طيب معنا الحاجة أم أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة ورضوان شيخنا الجليل ازيك يا حاجة أم أحمد ازيك يا شيخ محمد الله يكرمك بارك الله فيك وفي علمك الله يسترك وزادك علما يا رب أمين يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب بس أنا عايز الخاء بتاعتنا بقى حاضر يخا خا حاضر ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يكرمك ويرضى عليك يا حاجة بارك أم أحمد الله فيك الله سلام.
يكرمك معنا الحاجة فاطمة السلام عليكم ورحمة الله يا حاجة فاطمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الملك شيخنا الجليل الله يكرمك يا حاجة فاطمة بارك الله فيك وفي شرحك والله ما شاء الله لا قوة إلا بالله الله يكرمك يا حاجة فاطمة يا رب زيدك علم آمين يا رب اللهم امين أبدأ نبدأ؟
ان شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم
هل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار بارك الله فيك يا حاجة فاطمة أحسنتي الله يخليك ويبارك فيك الله يسترك طيب معنى ال- السلام عليكم وعليكم السلام
اتفضلي مين معايا أيوة أنا سلمى اتفضلي يا سلمى بالقراءة
أم، أقرأ من فين بالظبط هتقرأي ايه لا من فين هتقرأي من الآية 48 في غافر قال الذين استكبروا إنا
قال الذين استكبروا إنا كلٌّ فيها إن الله إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزني جهنم ادعوا ربكم لا خلي بالك يا سلمى ادعوا ضم الهمزة لو هنبدأ بيها بس هاتي تاني وقال الذين في النار لخزنة جهنم قوليها تاني وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقالوا لا قالوا مفيش واه
قالوا ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات يا سلمى ق- سلمى قالوا أولم تك تأتيكم أولم ماشي.
يلا تاني قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم, رسلكم.
بالبينات رسلكم ضم اللام رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إلا في ضلال هم.
وإنا لا خلي بالك لننصرن- يا سلمى ما تزوديش حروف إن مفيش واه حاضر إنا لننصرن رسلنا لا إنا لننصر رسلنا إنا لننصر رسلنا و- رسلنا رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار بارك الله فيك يا سلمى أحسنت طيب الحين بس ما تلقي اتصالات أخرى طيب السلام عليكم يا حاجة زينب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ محمد الله يكرمك جزاك الله كل خير والله على الشرح الجميل ده الله يكرمك يا حاجة زينب
إن- نبدأ إن شاء الله اتفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا إنا كنا لا مش عايز أبدأ حاجة زينب نعم.
مش عايز أبدأ بإن كنا آه، لكم تبعا مش إحنا اللي معلش.
هنبقى تابعين ليهم معلش اعذرني عشان أنا تعبانة شوية النهاردة على مهلك انا عايزك آه.
بس ايه حتى ممكن تبداي من فين فيقول للذين الضعفاء.
استكبروا حاضر مم.
للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار بارك الله فيك يا حاجة وفيك زينب بارك يا شيخ محمد أحسنتي طيب معنا أسماء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازيك يا أستاذ الله يكرمك يا أسماء آه، أقرأ سنة يلا اقرأي
قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات لا عايزك عايزك ترجعي شوية من عند قال الصفحة اللي قبلها قال الذين استكبروا إنا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد حاضر يلا قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لقبلة لقبلة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا لا والذين خلي بالك يا أسماء آمنوا أسماء رسلنا رسلنا افتح اللام
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار أحسنت يا أسماء بارك الله فيكي الله يكرمك معنا الحاجة زينب السلام عليكم يا حاجة زينب السلام عليكم يا شيخ محمد وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته كل الكلام الج- الجميل الراق اللي يتقال لشيخ جليل انا بقوله بس مش هعرف اقوله كله الله يسترك يا حاجة زينب ويرضى عليك ربنا يبارك فيك يا رب آمين يا رب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار أقول حاجة صغيرة يا حاجة زينب أؤمر فهل أنتم عايزة أظبط الغنن دي فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار بارك الله فيك يا حاجة زينب ربنا يبارك.
أحسنتي معنا أم محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا تفضلي أول مرة أتصل طبعا ببرنامج فأس- أنا ما بعرفش طبعا حاجة بتعلم من التلفزيون بس الله يكرمك حضرتك إن شاء الله إحنا أصلا في هذا البرنامج خدام لأهل القرآن اتفضلي آه، قال الذين استكبروا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم طيب أقول حاجة انت انت ماشيه ال- ال- الغنن بتاعتك كويسه فعايز ايه خلي بالك وانت بتقري الايه الاخيره دي غنه النون المشدده فلتت منك وقال الذين في النار يلا
وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما يخفف ولا يخفف يخفف عنا يوما من العذاب يلا عيدي لي الآية دي تاني عشان نأكد على اللي احنا قلناه وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار الأداء طيب جدا يا أم محمد استمر يخليك.
على هذا جزاك الله خير انا بتعلم التلفزيون بس الله يكرمك يا أم محمد الله يرضى عليك جزاك الله خيرا معنا أم أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي بارك الله فيك الله يكرمك آه، تسمح لي بس أقول حاجة اتفضلي آه، أول حاجة عايزة أقول لحضرتك الكلام اللي حضرتك شرحته يا ريتك يعني يبقى ظاهر على لوحة لأن عشان الواحد يتابعه صعب قوي إن هو يتابعه كده من الكلام يعني الكلام ده يعني يعني حتى يبقى نوع من أنواع التوثيق لحضرتك ولينا احنا كمان لأن كلام مهم جدا اللي أنت بتقوله حاضر دي نمرة واحد نمرة اتنين آه، زي زي ما حضرتك لما بتقرأ إن شاء الله لما أنا فتحت متأخرة ما عرفتش حضرتك أنت في أي آية فيبقى زي ما الشيخ آه، بقرا وحضرتك كنت جايب اسمه واسم- ال- اسم الآية وال- ال- و- والقرآن موجود على الشاشة نتابع حضرتك وأنت بتقرأ حاضر دي دي دي رقم اثنين رقم ثلاثة بقى يعني أنا بدأت مع حضرتك فاعذرني إن أنا لسه بقول يا هادي ما عنديش خبرة ولا عندي فكرة خالص حاضر فرب جزاك الله خيرا ويعني ربنا يا رب يديك الصحة والعافية ويكتر من أمثالك جزاك و- الله خيرا هو كل اللي أنا عايز أقوله لحضرتك ومن خلال حضرتك ومن خلال الجميع إن إن شاء الله اللي حضرتك بتطلبيه هتجديه إن شاء الله في غضون أيام بإذن الله تعالى في التطوير لإقرأ وارتقي يعني إن شاء الله في خطة التطوير لإقرأ وارتقي لأن أنا قلت لكم قبل كده إن شاء الله أبشروا آه، بتطوير إقرأ وارتقي بشكل إن شاء الله يسعد به كل مسلم ومسلمة وكل مبتدئ ومتقدم ربنا يبارك فيك بإذن وي- الله وإن شاء الله أنتظر وينفع منكم إن شاء الله القرآن بعد التطوير تقولوا إن شاء الله هل هو خدم كل مسلم ومسلمة أم لا
جزاك الله خيرا الله يكرمك شكرا جزيلا ربنا يبارك فيك وفي أمثالك يا رب الله يكرمك نبدأ قراءة أبدأ هتقرأي من إيه؟
يلا
ابدا ابدا من رقم كام من أول الآية 45 فوقاه الله سيئات ما مكروا
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون وحاق بآلي وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا
طيب عايز أقول لك حاجة يا أم أحمد نعم عايز أقول لحضرتك على حاجة اتفضل أي نون عليها الشدة عارفة علامة الشدة نعم اي نون تلاقي الشدة عليها اقفي عليها شوية عشان ندي صوت زيادة الصوت الزيادة ده اللي بنسميه الغنة نعم أن سمع بعمل ازاي في النون نعم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا لا قولي ورايا غدوا وعشيا غدوا لا ما تقفيش على الواو غدوا غدوا وعشيا مم.
ويوم تقوم الساعة ادخلوا ادخلوا ادخلوا لا آه آه ادخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون لا لو هتقفي تبعا
تبعا تمام ابدأي بقى فهل أنتم أنتم مغنون عنا نصيبا من النار لا شفتي برضو لما تيجي الشد على الميم غنيها نصيبا من النار نصيبا من النار عايزك بقى تتابعيني باستمرار يا ام احمد لحد ما الله.
نتحسن اكثر واكثر إن شاء الله بارك الله فيك أنا متشكرة لحضرتك جدا وربنا يبارك فيك يا ابني و- وفي أمثالك الله يكرمك معنا الحاجه احسان السلام عليكم يا حاجه احسان ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل و... وربنا يبارك لنا في حضرتك يا شيخ محمد الله يكرمك ويبارك فيك يا رب ويزيدك علم كمان وكمان وعلى قلبك الكبير اللي بتاعنا كلنا ربنا يخليك يا رب الله يسترك وشرحك الجميل يا شيخ محمد الله يكرمك يا حاجه احسان ربنا يبارك لنا في حضرتك يا رب ابدا ان شاء الله اتفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذين استكبروا إنا كل فيها إنا كل فيها إن الله قد حكم إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ويوم تقوم الأشهاد ويوم يقوم اه يا معلش معلش وي- ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار بس عايزك تضم الميم ولهم اللعنه ولهم اللعنة ولهم سوء الدار احسنت يا حاجه احسان ربنا يخلي حضرتك ويبارك لنا فيك يا رب الله يكرمك معنا الاخت سهام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك الله يكرمك آه، ابتدي من الأول إن شاء الله ان شاء ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا طيب عايز اقول لك يوماً.
حاجه يا اختي سهام نعم الواو الماديه دي عايزين ندي زمنها اللي هو الطبيعي وقال الذين في النار لخزنه جهنم ادعوا حركتين وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وصلت يا اختي سهام آه شكرا لحضرتك الله يكرمك جزاك الله خيرا طيب معنا اتصال اخر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ب- بجميع أسمائه الحسنى وباسمه الأعظم الذي إذا دعوا به اس- استجاب أن يحفظك و- أمين.
ويحفظ عليك علمك ويزيدك من فضله ومن علمه ويبارك في عمرك الله يرضى عليك يا ويرزقك- حبيبي.
ويرزقك الإخلاص في القول والعمل واجعل عملك خالص لوجه الله الكريم وهو اللي يجازيك خير الجزاء انت وشيخنا الدكتور الفاضل محمد حسان و- و- والش- والشيخ محمود حسان و- و- والش- والشيخ احمد حسان ابنهم وجميع العاملين في هذا القناه المباركه يا رب العرش العظيم امين يا رب امين يا يا ربنا رب يحفظك ربنا يحفظك يا رب امين يا رب ابدا حضرتك من اول ال- اه اتفضلي حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخ- ادخلوا أدخلوا خلي بالك يا حاجه أيوة ادخلوا
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فقا فيقول الضعفاء لا هو آه، بص حضرتك يا حاجه فيقول الض- على طول حاضر. فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم إنا كنا لا خلي عايز اقول لحضرتك على حاجه بقى ما تبدايش بان كنا لكم تبعا من عند للذين استكبروا انا حاضر للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم فهل أنتم مغنون عنا نصي- نصيبا من النار بارك الله فيك يا حاجه ام ايمان ربنا احسنتي بارك الله فيكي معنا محمد طيب آه، ده كان آه، اخر اتصال معانا النهارده آه، جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم يعني آه، ربنا ييسر الامر ان شاء الله و- وتجدوا ان شاء الله ما يسركم في اقرا وارتقي آه، في الايام القليله القادمه ان شاء ربي تبارك وتعالى وانتظر منكم باذن الله تبارك وتعالى آه، كلمه واحده هل خدم كل مسلم ومسلمه ام لا فربنا يعني على ذلك ان شاء الله ان يكون محفظ في كل بيت مسلم ومسلمه آه، تعليق الاخير على ايات النهارده آه، يختص به المدود ال- في الحقيقة المقطع بتاع النهاردة كان مليء بالمدود خاصة بحرف المد اللي عليه الموجة اللي وراها الهمزة احنا عارفين طبعا ان ال- علم رسم المصحف او علم الضبط تحديدا في المصحف الشريف ليها علامات معينة من ضمن علامات الضبط في المصحف الموجة الميلة في ال- في المصحف فلما تيجي حروف المد عليها الموجة وورا منها الحرف الذي يليها حرف الهمزة مباشرة زي ما بيقولوا كده وأنا مغمض أمد أربع حركات تعالوا كده نبص في الآيات بتاعتنا بسرعة لما نيجي نبص كده من أول ما أنا بدأت التلاوة ومبدأ برضو من قبل مني فضيلة الشيخ الجليل محمود خليل الحصر رحمه الله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب لاحظوا كده كلمة سوء الواو عليها ايه؟ عليها الموجة المايلة صح؟ طب ورا منها الهمزة فهنمد أربع حركات خلي بالنا من حاجة زي كده تابعوا الآية اللي بعدها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون برضو المد لكن أنا قلت حاجة خلي بالكم منها آه، إن الموجة لما تيجي على حرف المد ورا منها همزة هنمد أربع حركات طب افرض إن الحرف المد ده جه عليه موجة ورا منها حرف مشدد مش همزة حرف عليه شدة هنمد ست حركات وده كانت كلمة وحيدة في تلاوة النهاردة وإذ يتحاجون في النار لاحظوا ان الالف عليها الموجة والجيم جت مشددة فعشان كده مدينا ست حركات جزاكم الله خيرا ويعني اخواننا بيقولوا ان الوقت انقضى سريعا يعني سبحان الله تنقضي الاوقات سريعا في ذكر الله تبارك وتعالى نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل هذه الاوقات شاهدة لنا لا علينا وأن يجعلها في ميزان في ميزان الحسنات وأن يجزيكم جميعا خير الجزاء جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وإلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اقرأ وارتقي بالقرآن قرآن وانعم بالنور